واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كل عام وانتم بخير كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم الى الله اقرب كل سنه وانتم لله اطوع كل سنه وانتم بخير اخوتي في الله ها هو رمضان الذي كنا ننتظره آه عارف الإحساس بالعطش الإنسان اللي عطشان للري آه مش المشتاق لا لا فعلا المعنى اللي بقول لك ده عليه ده عطشان عطشان يعني واحد نفسه عارف العطشان اللي لقى كوبايه ميه فهو مستمتع آه قبل ما يدوق انه لقاها هو ده احساسي ورمضان داخل عليه احساس العطشان سبحان الله العظيم مش عارف ليه جاني ده الاحساس ده النهارده وانا بستعد لرمضان كده احساس العطش ولقيت في منازل السائرين للهروي منزله من منازل السائرين اسمها منزله العطش اه بيقول ايه عطش المريد إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه أبو إسماعيل الهروي في المنازل قول لي ترجم أقول لك طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أنا بحبكم في الله والله بحبكم في الله ولولا حرص عليكم ما كانش بقى لقاء النهاردة ده أبدا ولا غيره بحبكم بحبكم حقيقي و... ولذلك دخلت رمضان علينا دي لها معاني ولها طعم تاني مختلف عن كل السنين اللي فاتت المفروض دخلت رمضان علينا دي بقالنا شهرين رجب وشعبان دلوقتي عمالين نقول رمضان رمضان رمضان رمضان اعمل سوي قرب ابعد حاول الى اخره ف الحمد لله وده أول شعور هيصادفك شعور الامتنان لربنا جل جلاله إن هو سبحانه وتعالى سابك لحد رمضان الحمد لله أن بلغك رمضان الحمد لله أنك أنت أدركت رمضان لازم الشعور بالامتنان ده الشعور أن يملأك الامتنان لله انك انت وصلت رمضان هتشوف رمضان هتعيش رمضان هتصوم رمضان هتقوم رمضان هتدرك ليلة القدر يا مناس كان نفسهم فعلا يلحقوا رمضان يا مناس معايا جوازات سفرهم فيها تأشيرة العمرة وماتوا ماتوا ولم يدركوا رمضان فإحساسك إن بنعمة الإمهال إحساسك بالنعمة دي نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى أخرك لحد رمضان صبر عليك لحد رمضان سبحان الله بلغك رمضان إحساسك بقى بالعطش انك مح... فعلا محتاج بقى فين رمضان فينه عطش المريد الى شاهد يرويه او اشارة تشفيه او عطفة تؤويه ما حصلكش الاحساس ده مرة ان نفسك حد ياخده ياخدك في حضنه كده ويطبطب عليك ويقول لك ما تخافش انا بحبك انا عايزك هقربك اطمن مش هضيعك هديك اللي انت عايزه الاحساس ده انك انت احيانا تحس انك محتاج حد كده ياخدك في حضنه ويطبطب عليك هو ده احساسك في دخول رمضان النهارده الله رمضان آآ آآ آآ هصوم في في تراويح مش المعاناه في قيام الليل خلاص بقت ها في دعوه مستجابه عند الفطار فين ليله القدر فين ليله القدر فين ليله القدر عطش عطش لدرجة انه بيقول في الدرجة الثانية ايه عطش السالك الى اجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه عايز اللي اليومين يعدوا ادخل في رمضان بقى تدخل في الروحانيات والبركات انتوا عارفين رمضان يدخل يعني ايه يعني تفتح ابواب الجنه آه تغلق أبواب النيران سلسل الشياطين ينادي منادي من قبل الله أقبل يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر إحساسك العجيب بأن أبواب الجنة مفتحة ثمان أبواب منها باب اسمه الريان وسبحان الملك الابواب المفتحه دي تخيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اصبح اليوم صائما قال ابو بكر انا ابو بكر رضي الله عنه من اصبح اليوم صائما قال ابو بكر انا من تصدق اليوم بصدقه قال انا من عاد اليوم مريضا قال انا من شيع اليوم جنازه قال انا ابو بكر رضي الله عنه فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا على رجل في رجل في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من الأبواب الثمانية ثمان أبواب على كل باب ملائكة بتنادي الأسماء سيدنا أبو بكر يجي كده يوم القيامة يلاقي على الباب الاولاني ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر تعرف انت هتدخل من اي باب نبي الريان ده للصائمين يا ترى الابواب كلها هتدخل من انهي باب فيها ولا هتنادى من كل الابواب اسم هو انت اسمك ايه ها اسمك ايه ايه هينادى على اسمك من الثمان ابواب اسمك ايه اه النساء عمالين يقولوا انت ما بجيبش سيرتنا خالص طيب الحمد لله احمد ربنا ان ما بجيبش سيرتكم ها اسمك ايه اه هينادوا عليكي من انهي باب من الابواب هتدخلي من انهي باب هتدخل من انهي باب انت ولا هينادى عليك من الثمانيه من الثمانيه وانت واقف كده بقى عامل فيها باشا وسامع كده بينادى عليك وتقول آه، طيب آه، طب هو النبي دخل منين عشان انا عايز ادخل بقى من الباب آه، اللي دخل منه النبي غلط حقك الجنه تعمل اللي انت عايزه سبحان الملك عطش السالك إلى أجل يطويه عايزين نخلص الدنيا دي بقى وندخل الجنة ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه آه محتاج آه، يوم أشوف فيه الثمرة النتيجة يوم استريح بقى اللهم بلغنا الجنة يا رب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل كيف نستقبل رمضان خلاص آه رمضان جه الحمد لله الله أكبر لله الحمد وصلنا رمضان مم. هنقابله ازاي ونقابله بايه زي ما قلت نقابله بالامتنان اللهم لك الحمد والشكر شكر الله انه بلغك رمضان اتنين تحديد الاهداف حدد هدفك انت عايز ايه من رمضان عايز ايه من ربنا في رمضان تحديد الاهداف ولما حدد الاهداف ده امرها سهل ان احنا نحدد الاهداف نمره واحد اكتب يا عم انت كمان نمره واحد العتكم من النار هحدد الاهداف كده واكتب اهدافي هحددها تحديدا واحد العتق من النار اثنين مغفرة ما تقدم من الذنوب ثلاثة أن تستجاب لي في كل يوم دعوة أربعة إدراك ليلة القدر خمسة هحدد الأهداف وهكتبها تحديدا لكن وبعدين آه وبعدين بعد ما أحدد الأهداف ها هنعمل إيه في الأهداف دي يا إخوة عايز أقول لكم إن بعد تحديد الأهداف وأهم شيء في تحديد الأهداف نمرة واحد التركيز في الهدف الشيخ لسه بيحضر اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التركيز في الهدف وأنا قلت من تدريبات اللياقة الإيمانية إن إحنا نتدرب على التركيز عارفين يا جماعة القطة لما يكون بتراقب فار وهتنقض عليه شفت التركيز ده انا عارف انك ما شفتوش لان لا في في بيتكم قطط ولا فئران لكن تلاقي تركيز بسكون شديد التركيز في الهدف عايز اقول لك حاجه طيب عشان موضوع التركيز ده في الهدف بالذات اللي حاطينه لان ثلاث حاجات لتحقيق الهدف نمره واحد منهم التركيز في الهدف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحب انتوا اللقطات اللي, اللي ما فيهاش تكلف دي انا بحبكم في الله أه وحشتوني الزغنطاطين دول وحلو البرومو بتاع اصول الوصول ده اصول الوصول الى الله تعالى برنامج كل يوم نصف ساعه أه قبل الافطار مباشره أه ابتداء من بعد غد باذن الله تعالى وفي العشر الاواخر ساعه الا ربع عشان هيبقى في كلام كبير ان شاء الله انا بحبكم في الله اخواتي في الله قلنا ان لابد من تحديد الاهداف نمره واحد واثنين مهم جدا لتحقيق الهدف لابد من ثلاثة أشياء واحد التركيز في الهدف اثنين وجود روح الهدف في جميع الأعمال ثلاثة التخلص من كل ما ينافي هذا الهدف كنا بنقول في موضوع التركيز في الهدف قلت لكم القطه والفار قلتوا ما عندناش لا قطط ولا فران في البيت الحمد لله رب العالمين قلنا طيب نشوف حاجه تانية تبين لك موضوع التركيز ازاي يكون في الهدف وقلنا موضوع العتبه وقلت لي برضو انك ما رحتش هناك من زمان طيب مش مشكله بس انا هحكي لك القصه كان في ناس قاعدين آه قدامهم آه صندوق بتاع تلميع الاحذيه اه الصندوق بتاع تلميع الاحذيه وتلاقيهم قاعدين كلهم كده ها ومركزين في الهدف الجزمة تلاقيهم قاعدين باصين كده ما تلاقيش واحد منهم رافع راسه كده ابدا لا لا ده كله باصص على الجزمة بقت الدنيا عنده جزمة كل ما يعدي واحد يقول اه ده هيعدي ينفض اه ده اللون ده عندي اه شوف اللون اللون ده جديد اه انا ايه ده ده اللون ده ناقص عندي التركيز في الهدف مركز عارف الحلاق بيبقى ماشي في الشارع بيبص على ايه على القفا الدنيا بقت عنده قفا كل ما واحد يعدي اه التدريجه دي مظبوطه لا لا دي مظبوطه اه دي قصه جديده ايه ده ده الحلاق اللي حلق له الحلقه دي هدف التركيز في الهدف فالإنسان اللي مركز إنه عايز يعتق من النار عينه مركزة على العتق من النار عشان كده يقولوا عليها في أصول السير إلى الله تتبع مساقط الغيث ومهابط الرحمه مركز عمال ها ها ها ها عارف خطر في بالي ايه موقف عكاشة ابن محصن عكاشة لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يدخل من أمتي سبعون ألفا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ودخل غاب ساعة ورجع سيدنا عكاشة مركز مين دول لازم اكون منهم مش هفوتهم مستحيل مش هتعدي لازم ركز جدا في الهدف لحد الرسول ما خرج تاني صلى الله عليه وسلم قالوا من السبعين ألفا من السبعون ألفا يا رسول الله قال هم الذين لا يتطي... لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون شوف التركيز شوف التركيز قال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله قال أنت منهم لقطها خطفها اقتنصها قناص لأنه مركز مركز في الهدف التركيز في الهدف مركز جدا عشان يوصل لها يبقى نمرة واحد التركيز اتنين وجود روح الهدف في جميع الأعمال اللي عايز يعتق من النار هيبدأ الليلة دي يسأل يدور هو في آيات في القرآن بتتكلم عن موضوع العتق من النار يبدأ يقرأ المصحف بحثا عن الآيات يبدأ ي... في أحاديث في وعود بالعتق من النار تانية غير موضوع رمضان آه التركيز طب ازاي طب فين طيب هيبدأ التركيز في الهدف اتنين وجود روح الهدف في جميع الأعمال عارفين آه آه ماركة ماركة الجلابية ولا ماركة الفانيلا ولا ماركة التيشيرت اللي انت لابسه ولا ماركة البنطلون ها بتبقى المصانع المشهورة المهمة الغالية لازم أي منتج يخرج من عندهم يحطوا عليه التيكت فكذلك صاحب الهدف أي عمل عليه التيكت العتق من النار نمرة ثلاثة التخلص من كل ما ينافي الهدف أي حاجة تمنع الوصول إلى الهدف يتخلص منها وأحد إخواننا كان واخد مش عارف كام فدان في الصحراوي بيزرعهم فجايب وهو طبيب هو طبيب فجايب واد فلاح بيعزق بالمسحة كده الموز فبيقول لي انت عارف الولد ده بياخد كام؟ قلت له بياخد كام؟ قال بياخد 2000 جنيه في الشهر. قلت له يا عم ده انت عيادتك ما تجيبش 2000 جنيه في الشهر. ما تسيب العياده وتيجي تعزى انت وخلاص. قال لا بس انا لو مسكت المسحه دي يوم واحد ايدي ما ينفعش احطها على طبيب. لازم ايدي تفضل كده عشان اعرف اشتغل في الطب. فانا بشتري دي ب 2000 جنيه. اه شفت ازاي؟ ان القضيه كده القضيه ايه ان هتنافي الهدف لو هو وفر هينافي الهدف هو عشان يحقق الهدف ما يقدرش يضحي بايده عشان حاجه تانية لان هدفه انه يبقى طبيب ناجح طبيب مستوى عالي مش مزارع جيد مش ده الهدف شفت ازاي ان قد توجد اهداف عده مختلفه ولكن يقدم هدف على هدف ويرفع هدف فوق هدف ويضحى بهدف من اجل هدف فاذا كان الهدف الجنه ممكن اضحي باي حاجه تانية في سبيل الوصول للجنه يبقى نمره واحد تحديد الاهداف اثنين التركيز في الهدف ووجود روح الهدف والتخلص مما ينافي الهدف نمرة ثلاثة الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله احنا عايزين يا جماعة قبل ما ندخل رمضان لازم آه نركز جدا في إيجاد الإخلاص اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا
الإخلاص ربنا يهديك يا ميداني ويتوب عليك انت ومحمد مصطفى انت قعدتوا لي هنا يا رب اعف عنا يا رب وبلغنا رمضان وتقبلنا في رمضان اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا اول عتقائك من النار اللهم اجعلنا اول المرحومين اللهم اجعلنا اول من غفرت له ذنوبه اللهم اجعلنا اول من ادرك دعوه مستجابه في رمضان اللهم اجعلنا اول المقبولين اللهم ادخل علينا رمضان بالرحمات اللهم ادخل رمضان على قلوبنا بالسرور اللهم اللهم ادخل رمضان على الامه بالعفو والعافيه امين امين امين اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا إخوتي والله دخول رمضان يشيب لهوله داخلة رمضان رحمة كرم ود إحساسك بداخلة رمضان داخل على قلبك كده بسكينة الله كتير قلت احنا ياما صمنا صمنا وافل بس ما فيش صيام زي يوم من رمضان يا ما قرينا قرآن بس تلاوة القرآن في رمضان لها طعم مختلف يا ما صلينا قيام لكن قيام رمضان له معنى تاني الإخلاص الإخلاص في رمضان سهل في غير رمضان الناس تايهة سبحان الملك في رمضان تلاقي كل الناس قريبة كل الناس كده طيبة كل الناس حبايب كده وهدوء و... في, في معنى في في في في, في طعم في, في روح تانية أبواب النار مغلقة يا عمي أبواب النار مغلقة أبواب الجنة مفتحة ولذلك انا بقول قبل دخلة رمضان آه عايزين وقفة وقفة مع اللي مش محجبة وهتصوم رمضان طب وبعدين ما يلا البسي الحجاب بمناسبة أول يوم من رمضان ايه رأيك فرصة والله ويبقى اول يوم من رمضان حجاب وصيام جنة بقى من اول يوم عتك من النار من اول يوم سبحان الله العظيم بنقول للناس اللي ما بتصليش فرصة بمناسبة رمضان يلا ابدأ كده صلي وقرب من ربنا وغير بنقول للناس اللي بتدخن اللهم تب على كل عاصم مسلم انت بتدخن ليه ما تبطل بقى فرصة ادي الوقت المغرب هيبقى على ستة على الساعة ستة ستة إلى خمسة يعني والفجر على أربعة من أربعة لستة أربعتاشر ساعة نبطل سهلة بقى نبطل الكام ساعة اللي فاضلين وخصوصا انك مشغول بتصلي المغرب بتصلي التراويح بتصلي الفجر بتتسحر بتاكل فما فيش وقت لسجارة بقول للناس ما تقرب يا عم بنقول للناس المدمنين تلفزيون انهم آه، آه، بطلوا بقى الكليبات و- والرقص وال- و- والمصايب السوداء والافلام والمسرحيات والتهريج والكلام الفارغ الحاصل ده خلاص بقى ما شبعتش معاصي ما زهقتش معاصي ما قرفتش من المناظر خلاص بقى كفايه قرب قرب لربنا سبحانه وتعالى عشان ياخد بايدك عشان يعتق رقبتك من النار عشان ينجيك عايزين رمضان يبقى له طعم تاني له فرحة في قلبك بالمناسبة نقول برضو للمحجبات ظبطوا حجابكم شوية ما تزعلوش مني أنا بحبكم في الله بس ده منظر الحجاب ده خناقة كده على بتاع ضيق و- و- ومش عارف ايه لا لا لا لا ما احنا نتحجب صح بقى شروط الحجاب الشرعي نمرة واحد ألا يشف ما يبقاش شفاف يبين اللي تحته ألا يصف ما يبقاش ضيق يوصف في ايه هنا وفي ايه هنا يبقى واسع فضفاض بحيث انه ما يصفش نمرة ثلاثة ألا يكون زينة في نفسه ما يبقاش شكله حلو قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم في الخروج إلى المسجد فأذنوا لهن وليخرجن تافلات تافلات تخرج تافلة يعني غير متزينة غير متعطرة غير متطيبة غير آه، مش جميلة مش زينة الجمال ده في البيت في البيت ابقي فل مش عارف ايه ها آه يعني مكياج صارخ اه في البيت ولبس مقطع في البيت اعملي اللي انت عايزاه في البيت وبره ما انتش بتاع بره انت بتاع بتاع ربنا يبقى آه، ال- والا يكون زينه في نفسه ما تبقاش الالوان زاهيه البامبا واللبني والابيض وال... بلاش الحاجات دي والا يشبه ملابس الرجال والا يكون لباس شهره عايزين نظبط حجابنا بقى يعني انا عايزين نقرب من ربنا خطوه مش عايزين نفضل طول عمرنا نقول كده احسن من الاول اي كده احسن شويه لا ليه ليه ليه يا جماعه التدرج في النوافل ما ينفعش تدرج في ترك الحرام ترك الحرام واجب فورا تخلص من الحرام واجب فورا اداء الواجب واجب فورا اما التدرج زي ما بقول كده تحفظ قران بالتدرج بالراحه قيام الليل بالتدرج مش مشكله بالراحه آه الذكر بالتدرج بالراحه تلاوه القران بالتدرج بالراحه الصدقات بالتدرج بالراحه تعلم العلم بالتدرج على مهلنا لكن في ترك الحرام واداء الفرائض تقول لي بالتدرج ما ينفعش ما ينفعش ف آه، عايزين آه، نبدا نظبط ونتخلص من معاصينا بالاخلاص يبقى نمره واحد الفرحه بنعمه الامهال وقب- واستكبار رمضان بالشغف والعطش لتحصيل الرحمات اتنين تحديد الأهداف تلاتة الإخلاص أربعة علو الهمة يا جماعة طلبة الثانوية العامة وطلبة البكالوريوسات ممكن يقعد شهر قبل الامتحانات ما ينامش إلا ساعات قليلة المدرسين اللهم اهد المدرسين يا والمدرسات يا رب اهدي كل المسلمين يا حي يا قيوم والمسلمات ف- قالوا لي ان هو في في, في ايام الامتحانات ما بينامش آه الواد طه اخويا مدرس ها بيقول لي ان في مدرسين في ايام الامتحانات عنده مواعيد على مدار ال 24 ساعه امال بينام امتى يا ابني ده قال يعني كده بين الحصص في الفصل هو ده علو همة في ال... في الدنيا طب احنا شهر رمضان شهر ايه رأيك لو خففنا موضوع النوم موضوع الاكل خففنا آه، موضوع الانشغال والحركة والكلام فضينا نفسنا لربنا سبحانه وتعالى فضينا نفسنا لطلب الجنة زي طالب الثانوية العامة زي المدرس اللي عايز يلم في الغلة بقى هم دول يومين الشغل يلم له قرشين فعايزين في شهر رمضان علو همة نخف النوم مش شرط ننام ما ياما ناس ما بتنامش للباطل ما بينامش للفلوس ما بينامش للشهادة ما بينامش للرسالة رسالة الدكتوراه ما بينامش ليه ليه ليه الجنة ما تستاهلش علو همة وهنقول في الخطة ان شاء الله خطة اليوم الرمضاني ازاي نعيشها يبقى كانت اربعة علو الهمة خمسة اظهار الافتقار لإعانة وتوفيق العزيز الغفار فرصة بقى قبل رمضان ما يدخل الواحد يشرب له شوية مية إخوتي أنا أحبكم في الله آه، قبل دخلة رمضان بلاش الفتونة بلاش المنظرة بلاش ال- فردة الصدر فتحة الصدر زي ما بيقولوا ادخل رمضان كده وانت تقول له يا رب يا ترى هنفع عبد من عبيدك ولا ما ينفعش يا رب يا ترى أنا قريب هتعتق رقبتي من النار ولا هتسيبني في رق يا رب يا ترى هتقبل دعائي وترحم ضعفي ولا لا يا رب يا ترى أنا أنا بقرب صح ولا ببعد الافتقار ده والذل والخضوع و... وإلقاء حمولك على ربنا طالب رحمته بلاش آه، الإعجاب والغرور وأنا هصلي في المسجد الفلاني لا أصلا أنا ناوي أعمل كم عمرة كده في رمضان ده لا اصل انا مظبطها في ختمات مظبوطه لا لا لا اصل انا بفضي نفسي المره دي أه، هلعبها صح هي لا تلعبها صح ولا بايدك وان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده انت محتاج توفيق ربنا سبحانه وتعالى وقد اجمع العلماء على ان الخذلان ان يتخلى الله عنك ويكي لك الى نفسك انت بتقول هعمل وهعمل ومخطط طب اعمل فاذا وكلك الى نفسك فهذا هو الخذلان توفيق ان ياخذ الله بيدك ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك وان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك يعينك يرفعك يأهلك إذا أرادك لأمر هيأك له ولذلك ينبغي على كل واحد مننا أنه ينتبه لهذه القضية إظهار الافتقار إنك تبين تقول له يا رب محتاج لك ما استغناش عنك مش هنفع من غير توفيقك يا رب خد بإيدي أعني يا رب يا رب يا رب مش بتخطيطك وتدبيرك بقى قول له يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير يا رب خذ بيدي فإني لا أحسن السير قول له يا رب أعني فإني ضعيف قول يا رب يا رب عايزين خطة اليوم الرمضاني بسرعة بقى عشان ايه آه، ما- ما ما فيش وقت عايزين نعيش يوم من رمضان آه، ازاي آه، كيف تعيش يوما من رمضان نبدأ منين نبدأ من اول صلاة الصبح لان اليوم عند المسلمين بيبدأ من صلاة الصبح معايا معايا اهي آه، جزاك الله خير يا مدين ربنا يكرمك يا اخي آه، كيف تعيش يوما من رمضان نمرة واحد من صلاة الصبح زي ما قلت لك كده لأن اليوم بيبدأ من صلاة الصبح نمرة واحد التبكير إلى صلاة الصبح إنك تخرج للمسجد بدري خططها ونظمها ورتبها واستعن بالله إنك أنت تنوي في رمضان الخمس أوقات تسمع الأذان في المسجد بسرعه بسرعه بسرعه والناس اللي بيكتبوا يكتبوا ورايا بسرعه شدوا حيلكم شويه ها فوائد التبكير الى المسجد نمره واحد ترديد الاذان والدعاء بعده اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سالوا الله لي الوسيله ومن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه اللهم شفع فينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يلا اول حاجه انك انت هتردد الاذان اثنين ادراك تكبيرة الاحرام اسمع الحديث ده هدية مني ليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على صلاة الجماعة أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق كنت بقول للإخوة من زمان ان انت محبوس على ذمة القضية قضية النفاق اربعين يوم اذا صليت اربعين يوم تدرك تكبيرة الاحرام في الخمس اوقات 200 صلاة تاخد براءة وإلا انت لسه متهم محبوس احتياطيا على ذمة قضية النفاق أربعين يوم تستدرك تكبيرة الإحرام في المسجد تاخد براءة من النفاق وبراءة من النار آه، إدراك الصف الأول وبقول يعني أنا عمال دلوقتي أتكلم معاكم ودماغي عمالة تقول النساء دلوقتي هيقولوا إيه يقولوا طب إحنا نعمل إيه ناخد براءة إزاي وإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول النساء دلوقتي قاعدين هياكلوني واحنا واحنا وانت قاعد في البيت قدامك الفرص دي ومش راضي تخرج تروح الجامع وتدرك الصف الاول وتاخد البراءة شيء عجيب ما لقلبك هذه القسوة أتسبقك وأنت رجل نسوة لو سيبنا النساء دول هيسبقوك هيسبقوك للجنة عيب يا راجل يا راجل خليك راجل ليلتكم فل آه إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول شوف لما تقف في الصف الأول ربنا وملائكته يصلوا عليك سبحان الله العظيم أيضا قال صلى الله عليه وسلم من قال آمين خلف الإمام فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تقف ورا الامام كده الامام يقول ولا الضال الضالين وانت تقول امين بس كده امين وافقت قول الملائكه دخلت الجنه غفر لك ما تقدم من ذنبك التبكير الى المسجد بيساعدك على اتيان بالنوافل اربع ركعات نافله قبل الظهر اربع ركعات قبل العصر ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل المغرب ركعتين قبل العشاء ايضا التبكير الى الصلاه الى المسجد دليل على ان القلب معلق بالمسجد ومن السبعه الذين يظلهم الله في ظله آه، رجل قلبه معلق في المساجد والتبكير الى الصلاه رباط وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط ايضا المبكر الى الصلاه في المسجد يقرا قران احنا قلنا لا يقدر عايز يقرا 10 اجزاء كل يوم عشان يختم كل ثلاث ايام يقرا قبل الصلاه نص جزء وبعد الصلاه نص جزء خمس صلوات يقرا جزء قبل الصلاه وجزء بعد الصلاه خمسه في اتنين بعشرة يبقى 10 اجزاء كل يوم يقرا نص قبل الصلاه ونص بعد الصلاه يبقى جزء مع كل صلاه خمس اجزاء في اليوم يختم كل اسبوع ايضا اللي يجي قبل الصلاه آه، ويبكر الى المسجد هيدخل آه، بسكينه ووقار مش جاي جري جري جري جري الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله لازم مفيش احساس رايح بدري وماشي على مهله صلى السنه وقاعد منتظر الاقامه قرا له جزء قران دعا الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه يبقى بدأنا من صلاة الفجر هتبكر تسمع أذان الفجر في المسجد تصلي ركعتين سنة الفجر تدعو وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ي- أن يصلى بعد أذان الفجر إلى صلاة الفريضة أكثر من ركعتين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعد أذان الفجر غير ركعتين هم ركعتين فقط الناس اللي بتدخل المسجد يفضل يصلي ركعتين والركعتين وركعتين وكله بركة لا الرسول نهاك قال لك تصلي ركعتين وبس وتقعد تدعو بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب ثم تصلي صلاة الصبح استحضر قلبك لأن قراءة القرآن في الصبح مشهودة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا القرآن اللي بيقرأ في صلاة الفجر مشهود قيل تحضره ملائكة النهار وملائكة الليل وقيل أن التنزل الإلهي ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير يمتد إلى صلاة الصبح فهو مشهود من الله استحضر قلبك في صلاة الصبح أجمل الصلوات واحلى الصلوات صلاه الصبح بعد ما تخلص صلاه الصبح وانت قاعد زي ما انت قاعد كده من غير ما تحرك رجلك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات واحنا دلوقتي خلصنا الصلاه في كيف واخواتها والدكتور عاطف ربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان آه بيقول لازم نعيد الوضوء والصلاة تاني يبقى الوضوء كله في حلقة والصلاة كلها في حلقة من حلقات كيف أغاتها وإن شاء الله بعد العيد نفعل ذلك بإذن الله تعالى آه وبعدين نتكلم بقى عن أذكار الصلاة كيف نقول أذكار الصلاة إيه هي أذكار الصلاة مهم جدا إن احنا نتعلمها و- وأنا مش عايزك تضيع رمضان كده فهات أي كتاب أذكار كتاب حصن المسلم كتاب آه، اي كتاب كت- كتاب الانس بذكر الله اي كتاب في الز- في الاذكار ا- اقرا منه اذكار الصلاه في اوراق مطويات بتتوزع فيها اذكار الصلاه أذكار لازم تقول اذكار الصلاه كامله وانت قاعد اذكار الصلاه دي اهميتها انك بتحافظ على حراره الصلاه اطول فتره ممكنه تقعد تقول لا اله الا الله و تسبح 33 تحمد 33 تكبر 33 تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له تمام المئة وان تقرا ايه الكرسي وقل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات وتقول اذكار الصباح وانت قاعد وبعدين الكلمات الخمس الكلمات الخمس دي كل يوم الصبح قبل ما تخرج من المسجد المشارطة المراقبة المجاهدة المحاسبة المعاقبة اكتب يا ابني اك... انت واقف ليه يا عم اقعد الله يرحمك ارمي التليفون اللي في ايدك احنا عايزين نشتغل بقى رمضان داخل الله يكرمك الهيصه اللي انتوا عاملينها دي اهدوا شويه كده هات ورقه وقلم يلا يلا يلا هات ورقه وقلم خلص قوم هات لنفسك الله يرحمك محدش هيجيب لك هات ورقه وقلم يلا اكتب اكتب حاضر مستني خلص اكتب نمره واحد المشارطة قول انت هتمليني على عمياني عايزين نفهم حاضر ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالمرة برضو الراجل اللي متأخر هناك ده ها يجيب ورقة وقلم هو كمان على ما نشرح المشارطة المشارطة وانت قاعد بعد صلاة الصبح في المسجد قلت أذكار الصلاة قلت أذكار الصباح تقعد بقى مع نفسك كده قاعدة وتقول لنفسك طب وبعدين طب واخرتها احنا هنفضل كده لحد امتى العمر عمال يعدي والدنيا بتجري والناس بتموت كان علي بن ابي طالب يمسك لحيته بيده ويقول يا دنيا غري غيري اقعد مع نفسك كده وقول لها بعدين يا نفس سنين طويلة وانت مودياني في داهية مضيعاني واخرتها معاكي يا رب غير لي نفسي دي بقى احسن زهقت منها يا رب اديني نفس مطمئنه انا هفضل اعاني طول عمري من النفس الاماره وتروح واخد قرار شوف يا نفس هي حاجه من اتنين يا ندخل الجنه يا ندخل الجنه ملهاش حل تالت هي حاجه من الاتنين دول اختاري لك حاجه من الاتنين دول يا ندخل الجنه يا ندخل الجنه ها رايك ايه والنفس لعوب يقول لك اه قوي قوي قوي خالص ماشي سهله يلا ندخل الجنه عايز ايه؟ تقول مش عايزين معاصي النهارده خلاص ماشي مفيش معاصي النهارده طب عايزين نتوب الاول اه قوي قوي قوي نتوب يا سلام انت تؤمر يا باشا اتفضل قول قول قول وانا اقول وراك تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات وعزمنا النفس بتلعبك يا عمي ما تصدقهاش صح صح ما انت ياما تبت ورجعت تاني المشارطة انك تقول لنفسك بقى شوفي انا هديكي راس المال 12 ساعة اللي هم من 6 الصبح ل 6 مساء والادوات العدة عينين ولسان وودنين وقلب وجوارح وتسلميني اخر اليوم الجنه المشارطه ماشي ماشي يا نفس اوكي اتفقنا ننطلق نفسك تقول لك طيب ربنا يسأل لا مانيش خارج من الجامع احلف طلاق ما انت خارجه من الجامع النهارده نقعد بقى اهو بلاش تقول لك والشغل مش مهم الشغل هتترفد هترفد العيال مستنيك في البيت ماليش دعوه انا عايز ادخل الجنه يا نفس بيقول لنفسه كده قاعد اتكلم مع نفسي يا الجنه لا بلاش المشارطه اشترط عليها هديكي راس المال 12 ساعه وهديكي الادوات الجوارح شرط اخر النهار تديني الجنه ينفع يا نفس ينفع ماشي ماشي ماشي لا نتفق خلاص ماشي يلا انطلق نخرج لو سبت نفسك هتوديك جهنم المراقبه تقعد بقى تراقب عينيكي تراقب عينيك ها آه وانت ماشي في الشارع كده عينك حدفت يمين عايزه ترصيص عينك حدفت يمين تقول لي لا آه احنا اتفقنا على ايه اعوذ بالله من الشيطان استغفر خلاص معلش اصبر علينا شويه واحده واحده جه لسانك بدا ينطق بكلمه ها آه اتفقنا على ايه المراقبه يا جماعة رمضان داخل وحديث جابر بن عبد الله يقول ايه اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك خليهمش زي بعض شعبان زي رمضان شعبان حاجة ورمضان حاجة تانية تخليش يوم صيام زي يوم الفطار المراقبة بتراقب ودانك النهاردة بتصل بواحد لقيت مع رنة التليفون بعيد عنك بعيد عنك ايه يا عم ده ايه اللي انت عامله في تليفونك ده يا مسكين ربنا يهديك ويتوب عليك اتصل بيك الاقي اعمل فيك ايه ربنا يعفو عنا وعنك وعن المسلمين الشاهد ايه اراقب وداني اه لما سمع بعيد عنك دي ها دندن معاها فكرته بالذي مضى ونعوذ بالله مما مضى راقب ودانه مراقب عينيه مراقب لسانه مراقب ايديه مراقب رجليه مراقب قلبه اه العلماء بيقولوا الصيام على ثلاث مراتب الكلام ده مهري سمعتوه ملايين المرات صيام العوام وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص صيام العوام ان يصوم عن الاكل والشرب والجماع ويترك جوارحه في معصية الله وهو قاعد بالنهار يتسللوا بفيلم ولا فيلمين بعد المغرب يتسللوا بفزورة ولا فزورتين بالليل بقى السهرة بقى على مسرحية ولا تمثيلية ولا مسلسلة ولا بتاع مسلسلتين هو بس ايه سايب الاكل والشرب ده اسمه صيام العوام صيام الخصوص الصيام عن المعاصي مع الصيام عن الطعام والشراب والجماع والشهوة يصوم عن المعاصي ما يعملش معاصي صيام خصوص الخصوص أن يصوم السر عن الانشغال بغير الله يبقى قلبه مشغول بربنا وبس المشارطة اثنين المراقبة راقب بقى قلبك صيام عن الطعام والشراب والجماع والشهوة يصوم عن المعاصي ما يعملش معاصي صيام خصوص الخصوص أن يصوم السر عن الانشغال بغير الله يبقى قلبه مشغول بربنا وبس المشارطة اثنين المراقبة راقب بقى قلبك ما ينشغلش بغير ربنا ثلاثة المجاهدة انت شارط على نفسك مراقب نفسك جاهد بقى ان نفسك ما تغلطش المجاهدة أربعة المحاسبة حاسب نفسك على الصغيرة والكبيرة أول بأول خمسة المعاقبة عاقب نفسك يوميا إذا غلطت وما عملتش الواجب وما وصلتش الجنة جينا المغرب حط كاش في حساب رجع الشريط فيديو ها اليوم كله عملت ايه اه ادي غلطة ها ادي اتنين ادي تلاتة هطلعت بكام في المية النهاردة مفيش نوم عايزين نتوب ونراجع كل اللي حصل المعاقبة ثم المعاهدة على أن تعود من اليوم الآخر دي الكلمات الخمس اللي انت هتنطلق بيها وتعيش وتعيش بيها اه احنا خلصنا صلاة الفجر وقعدنا لحد الشروق في الجلسة دي قلنا أذكار الصلاة أذكار الصباح الكلمات الخمس قرينا جزئين قرآن طلعت الشمس بعد طلوع الشمس بتلت ساعة تصلي ركعتين الضحى ركعتين الضحى دول غاية في الأهمية يا جماعة نسيت أقول مهم جدا إن الوقت بعد الفجر ده هو بركة اليوم سيدة عائشة كانت تقول عجبت لي لمن ينام بعد صلاة الصبح كيف يرزق لأن بعد صلاة الصبح ده وقت توزيع الأرزاق ميكائيل عليه السلام الملك بيوزع الأرزاق في الوقت ده بعد صلاة الصبح تصلي أنت وتنام اوه تذكر ربنا ليقسم لك حظك والرزق مش الفلوس بس انا كنت لسه بقول النهارده في الجمعه ان الزواج رزق بقول اللي اللي زواجها تاخر شويه ده رزقك اصبري لما يجي لك رزقك لان ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله ما بينالش ما عند الله من معصيه لان الناس المستعجلين بتبدا تتكلم تعمل تسوي مش هتطول رزق ربنا بالمعاصي الشاهد ايه الطاعات ايضا رزق يعني هتقرا كام جزء النهارده ده رزق هتستغفر النهارده كام ده رزق رزق سبحان الله العظيم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن لله ملائكة موكلون بالسحاب والمطر فلله ملائكة موكلون بالرحمات والطاعات والهبات ذاك رزق الأجساد وقوتها وهذا رزق القلوب وقوتها أرزاق ربنا بيقسمها واللا ملائكة زي ما ملائكة بتسوق المطر وتسوق الرياح في ملائكة بتسوق الرحمات وتسوق الأعمال وتسوق العلم أرزاق رزق كل واحد بياخد رزقه وكل يرضى برزق الله سبحانه وتعالى فاسأل الله أن يوسع رزقك من الأعمال الطيبة والأعمال الخيرة قعدنا قرينا جزئين قرآن ثم نخرج وما تنساش انت صايم عندك وقت قبل الشغل تنام ساعة ساعتين مش مشكلة نام وبعدين قوم روح شغلك وما تنساش ان انت صايم عايزك تبقى قاعد طول الوقت كل طول الوقت تقول ايه انا صايم يا جماعة انا صايم يا اخوانا انا صايم تظل دائما تردد وتكرر على نفسك انا صايم ما تضيعش وقت بقى تروح الشغل او تروح كليتك او تروح مدرستك تلاقي الناس حواليك شفت الفزوره بتاع امبارح حليت ال شفت كان في لقاء امبارح مع مش عارف مع مين شفت ماتش امبارح الاهلي غلب انا صايم يا جماعه انا صايم يا اخوانا انا صايم خليك فاكر دايما انك صايم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك طلع مصحفك على طول جاهز اشتغل ابدأ قراءة كل دقيقة حتى شوف انا زي ما بقول لك كده لو انت مثلا ايه حد بيتكلم معاك في التليفون وقال لك طب دقيقة واحدة روح مطلع المصحف قاري لي آية ولا آيتين كلمة حتى استغفر لي عشرة اصلي على النبي عشرة ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه خلصت شغلك وراجع في المواصلات المصحف شغال الذكر شغال استغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر آه، لا حول ولا قوة إلا بالله الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آه، شغال في الذكر طول الوقت شغال وما تبطلش ذكر أبدا وبعدين لحد قبل المغرب اوعى تنام الوقت اللي قبل المغرب بساعة ده ده أهم وقت في اليوم وأنا أظن قلت لكم مرة واثنين وثلاثة إن دايما أفضل الأوقات آخرها أفضل الأعمال آخرها دايما الأواخر دي هي المهمة جدا لذلك آخر اليوم في رمضان أفضله وآخر الليلة أفضلها الثلث الأخير الساعة الأخرانية ديك عايزك تقعد وتمسك مصحف وتيجي بقى في الساعة الأخرانية دي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مش قادر هو الانكسار ده والخشوع ده والذل ده والقرب ده هو اللي هينفعك في الوقت ده هو اللي هينفعك في الوقت ده ينفعك ينفعك الإحساس ده إنك مش قادر تقرأ مش قادر تتكلم مش قادر تطلع صوتك مش قادر ترفع صوتك هو ده اللي هينفعك في الساعة دي الانكسار ده وأنا شايف إن ساعة دلوقتي الكل عمال يقول يا عم الشيخ أنت بس عمال تكلم الرجالة طب احنا مشغولين بالمطبخ بنحضر الفطار في الوقت ده بنعمل السلطة بنحمر وبنعمل العصير نعمل ايه طب هقول لكم والله انا كاتبها اهو النساء والمطبخ في رمضان خليها في الاخر دي لكن آه، سبحان الله العظيم ان واحدة قاعدة ولا وراها مطبخ ولا وراها عيال شفت بقى ربنا كرمك قد ايه ولا وراها غيره ومع ذلك قاعده متب اقول ايه بقى اقول ايه اقول ايه للناس اللي اللي همتهم عاليه عندها مطبخ وعندها زوج وعندها عيال وعندها وعندها وعندها ونفسها تطيع ومش قادره هقول لكم للاخوات اللي هم في المطبخ احتسبي ان الطب- الطبخ ده والطبيخ ده اللي هياكلوه هيقفوا بيه قدام ربنا فقولي كده في قلبك لربنا يا رب لولا انهم انا بساعدهم على طاعتك ما اعملهاش ابدا ثم الاختصار في الموضوع خلصي شغلك فترة الصبحية والظهر بحيث ان انت قبل المغرب مفيش اي شغل قاعدة فاضية لربنا سبحانه وتعالى ليه نأخر الطبيخ لحد المغرب ليه نأخر تجهيز المطبخ ونشتغل في المطبخ فترة من العصر للمغرب لا ليه ده من الصبح للظهر وبعدين الناس يروحوا يصلوا المغرب تكوني سخنتي بعد الأذان أرجو أن يكون ده النظام الشاهد نرجع لموضوعنا تاني أنت قاعد قبل المغرب وأنت قاعدة قبل المغرب ده أهم وقت التفرغ والانكسار الذل والاستغفار الدعاء وانتظار وتلمس الدعوة المستجابة عايزك من دلوقتي تجيب أجندة ها مفكرة ورقة وتكتب فيها من واحد رمضان لتلاتين رمضان هتطلب ايه كل يوم ده نوع من انواع التركيز في الدعاء النهارده بتاع ايه هنطلب ايه النهارده العتق من النار العتق من النار ده بتاع كل يوم مغفرة الذنوب مغفرة الذنوب ده بتاع كل يوم امال ايه قصدك ايه قصدي النهارده بتاع التوبة وتجويد التوبة وتحسين التوبة وقبول التوبة والإعانة على التوبة والتثبيت على التوبة وصرف موانع التوبة و يبقى النهارده بتاع التوبة وبكرة بتاع تقوية القلب وبعده بتاع تحبيب الإيمان إلى القلب نحط دعوة محددة وافضل طول الوقت مشغول بيها غير الدعوات الثابتة بتاع كل يوم اللي هي بتاعت العتق من النار ومغفرة الذنوب حسن الخاتمة الجنة بغير حساب دي ثوابت قاعد قبل المغرب مركز تركيز شديد جدا في الدعاء والذكر وتلاوة القرآن كلنا رجال ونساء ثم قبل أن يؤذن المغرب أنا عايزك تخرج قبل أذان المغرب بثلاث أربع خمس دقايق ومعاك شوية تمر في كيس وتقابل واحد تديله تمر خد يا مدني تمرة ثلاث تمرات يفطر عليهم تعرف تصوم رمضان السنة دي ستين يوم ازاي انك تفطر كل يوم صائم يبقى كده انت ليك يومين اليوم بيومين فطر اتنين يبقى اليوم بثلاث ايام دي هواية من الهوايات اللي احنا بنقول عليها من زمان هواية التأمين على العبادات هواية التأمين على العبادات ان انا وانا رايح اصلي اخد معايا واحد لقيت واحد واقف ما تيجي نصلي يقول لك معلش مش فاضي طب مش هتاخد وقت الجامع ده بيخلص بسرعه تعالى تعالى والله لا انت جاي تعالى ايه لا يا راجل ده انا نفسي حد يصلي معايا بالله عليك تيجي والله لا انت جاي واخده معايا يصلي لي مثل اجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء فانت لو خدت واحد يصلي يبقى الراجل ده في ميزان حسناتك يبقى انت لو صلاتك فيها خلل انت واخد اجر الراجل ده يسد الخلل اللي عندك كده بقيت في الامان التأمين على العبادات كذلك في صيامك ممكن في اي خلل في اليوم حاجة ضربت كده كده كده افطر واحد يبقى ليا مثل اجري يبقى كده امنت على الصيام فطر اتنين فطر تلاتة فطر اربعة مش عندك عمود ها عمود عمود اللي هو فيه اربع خمس حلل صغننين ده ها في واحده طبيخ واحده سلطه واحده آه رز وواحده حلو وشايل العمود ده وتعرف بيت كده من بيوت الغلبه كل يوم تديه لهم وانت رايح تصلي وانت راجع من الصلاه تاخده تاني بعد ما يفضوه ويغسلوه اعمل شنطه وروح وديها لبيت الفقراء احرص انك تصوم رمضان مضاعف رمضان ده يبقى مضاعف قعدت حد قبل الاذان خرجت ومعاك التمر والميه اديت الناس دخلت المسجد اديت كذا واحد وبقول للناس بتوع العمره عمرة رمضان كانت معانا في الحلقه اللي فاتت بقول له انت تاخد من الناس تمر ليه؟ ما تدي ليه تاخد صدقات الناس؟ ما تدي هات انت ووزع هات علبة اذا كنت في العمرة هناك العلبة بخمسة ريال بثمانية ريال بعشرة ريال ووزع انت تمر ليه تاخد من الناس تمر الشاهد نرجع تاني رحت المسجد ساعة الأذان أحب الأعمال إلى الله ساعة الأذان إنك تفطر الله أكبر تمر ومية تعجيل الفطر وتأخير السحور تعجيل الفطر ساعة ما يأذن نفطر فطرت تصلي المغرب في المسجد يقول لي عم الشيخ انا باجي عند المغرب وخلصان ما اقدرش اخرج من البيت ما اقدرش هاكل الاول وبعدين اروح اصلي لا كل تمر وميه وروح صلي وارجع بقى دبها ماشي ما جواز حاجه لكن الاول اوعى تاكل قبل ما تصلي اوعى عشان كده انا بزعل لما حد يقول مدفعوا الافطار لا ده اذان المغرب ما اسموش مدفع الافطار اسمه ايه اذان المغرب الوقت وقت الفطار ده اسمه ايه اذان المغرب حي على الصلاه حي على الفلاح قول لي طب ما نفطر ونصلي جماعه في البيت وهو يبقى بثوابه في البيت الص- اول المغرب ما ياذن خد التمر وخد الميه وخد العصير وخد الخشاف وخد قمر الدين ظبط نفسك وروح صلي وعلى ما تصلي يكونوا سخنوا وحمروا وظبطوا نفسهم او صلوا هم كمان وارجع حطوا بقى الاكل وافرشوا الفرشه الف هنا وابقى عازمنا كل واشرب واتبسط وعند الاكل عايز افكرك وانت بتاكل او وانت بتفطر اول ما تاخد بق ميه سنة النبي ابتلت العروق بالماء ابتلت العروق بالماء وثبت الأجر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت لما بتقول ابتلت العروق بالماء إحساسك بشكر النعمة إحساسك بالنعمة شعورك بالنعمة إن العروق جفت وربنا أذن لك إنك تبلها سبحان الله العظيم وانت حاطط الأكل قدامك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر قبل الأكل قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وقال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا يبقى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وكلوا من ثمره إذا أثمر النظر عايز قبل ما آكل أبص كده أقول سبحان الله العظيم وأقول لولادي كده أمسك الرغيف كده ما تجيب رغيف يا عم أمسك الرغيف كده واقول عارفين الرغيف ده القمح بتاعه الزرع فين مين اللي زرعه ومين اللي جمعه ومين اللي طحنه ومين اللي عجنه ومين اللي خبزه وصل لك القمحايه اللي كانت مزروعه دي في استراليا ولا مش عارف فين مستوردينها منين ولا هنا في حته يمين شمال القمحايه دي مكتوب عليها من يوم ما اتزرعت ان دي رزقك انت بتاعتك انت محدش هياكلها غيرك انت عارف البلحة اللي انت كلتها دي جاية منين انت عارف نقطة المية اللي انت شربتها دي نزلت فين اصلا لحد ما وصلت لك ما تاكلش زي ال لا ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أنت لأ أنت بتاكل أكل المؤمنين أنت لأ أنت راجل صالح أنت لأ أنت لأ أنت ست طيبة فلازم تاخدوا لفت نظر للنظر إلى الأكل قبل أن تأكل ثم ما تملهاش قوي حتى الدكاتره بيقولوا لك ما تملاش بطنك وكل مره واتنين ما يجراش حاجه ما تملهاش قوي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي في طغيان في الاكل طغيان في الاكل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ما تطغاش في الاكل احسن ينزل عليك غضب ربنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه تلت وتلت وتلت ما تزودهاش قوي ما تزودهاش قوي بالراحة وكفاية وكفاية التلت كلت وشربت الشاي قول ما بحبش الشاي ماشي شربت اللي انت عايزه العصير ال- الحاجات الح... كلت الحلويات في وقت بقى ربنا خلاص وكلك وشبعك ابدا اشكر نعمه ربنا نعمل بقى حلقه قران في البيت كده لو في وقت يعني بين المغرب والعشاء الاولاد يجتمعوا وكل واحد مصحف ويلا خمس ايات كل واحد يقرا خمس ايات كل واحد يقرا خمس ايات ثم نبدا ننطلق الى المسجد لصلاه العشاء والتراويح عجل بالخروج إلى المسجد لتقف في الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول تخير الإمام احنا قلنا القناص بيتع... بي... بي... بيبحث عن ترقب مساقط الرحمة ومهابط الإكرام في اماكن كده تحس ان الرحمات بتنزل فيها احنا مش بندور على هيصة ولا بندور على الزحمة ولا بندور على الامام اللي بيغني احنا بندور على المكان اللي فيه السكينة اللي نظن ان فيه رحمات بتنزل على المكان ده قلت لكم قبل كده قصة سيدنا علي بن ابي طالب لما شاف راجل شايل امه على كتفه وبيطوف حوالين الكعبه فسيدنا علي مشي وراه قال ظننت ان سينزل عليه رحمه فاردت ان يصيبني شيء منها شوف فين الامام اللي تظن ان الامام ده بيخشى الله بيقرا كده بخشيه هتنزل عليه رحمه شوف المسجد اللي حاسس فيه بسكينة وهدوء ورحمة وود دور على المكان اللي تحس فيه انه انك انت بتبقى قريب من ربنا انك مركز انك خاشع وما تستعجلش ما تملش من الوقوف بين يدي الله ما تشبعش من القرآن دور على مسجد تسمع والمسجد اللي بيديك فرصتك وانت راكع انك وانت ساجد انك تلحق تقول حاجة تطلب تدعي دور على مسجد حديث هدية مني ليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه على كتافه وعلى دماغه فكلما ركع أو سجد سقطت عنه ذنوبه المناوي في فتح القدير بيقول إيه المراد أنه كلما أتم ركنا سقط عنه ركن من الذنوب حتى إذا أتم أركان الصلاة تكامل سقوط ذنوبه كلها وهذا شرط في صلاة متوفرة الشروط والأركان والخشوع كما يؤذن به لفظ العبد والقيام إن العبد إذا قام فالشرط أنه يبقى عبد وقام وانت واقف في القيام خليك عبد وأقم الصلاة وأقم الصلاة صليت التراويح وقربت من ربنا سبحانه وتعالى وخلصت الصلاة روح على البيت بسرعة بلاش اللف في الشوارع بلاش الكلام قدام الجامع بلاش الدردشة نسيت أقول إيه رأيكم لو عملنا مشروع نريح التليفونات في شهر رمضان إيه رأيكم في الفكرة دي نحن نقفل تليفوناتنا الشهر ده هيجرى ايه انا ما بتكلمش بقى الناس الدكاتره المهندسين مش عارف ايه في ناس لهم مصالح تجار لهم مصالح معينه في رمضان ما يقدرش يقفل تليفونه اقفله اطول فتره ممكنه على قد ما تقدر لكن الناس اللي زي حالاتي اللي هم التليفون ملوش لازمه في الدنيا دي ما يقفل تليفوناته يلغيها الشهر ده تماما عشان كده 50 50 واخد اجازه اللهم صل على على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش ما فيش تليفونات في الشهر ده تماما تماما على قد ما تقدر ارجع البيت وخد لولادك هدية بسيطة نعمل بقى مسابقة بعد التراويح اقفل التلفزيون بقى شويه قول لي لا ده قناه الناس قناه الناس عامله شغل كبير قوي في رمضان يا عم بلا قناه الناس بلا بتاع خليك في نفسك اعمل انت قناه في بيتكم انت وعيالك مسابقه هاتهم اقعدوا احنا النهارده قرانا ايه الجزء الاولاني من سوره البقره ها الايه كذا كمل انت لا ما كملش طب كمل انت ما كملتش طب ايه معنى كلمه كذا طيب وهدايا وبتاع اعمل جو حبب الناس لربنا زوجتك وعيالك اقعد معاهم العيلة بقى روح مرة عند اخوك مرة عند عمك مرة عند خالك مرة عند خالتك واعملوا المسابقة دي واخد معاك هداياك ومظبط المسائل واسئلتك هي آه الآية كذا ولا كذا ابدأ آه اعمل مسابقة واعمل جو في البيت وظبط نفسك كمل الاجزاء اللي ناقصه احنا قرينا جزئين الصبح في المسجد قبل ما نخرج وجزء بالنهار في المواصلات والشغل وجزء قبل المغرب وجزء بالليل قبل ما ننام فاضل التهجد قال سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ابدأ اعمل تهجد في بيتك قول لي ده احنا صلينا الوتر عند مع الشيخ خلاص في صلاة بعد الوتر لا في صلاة بعد الوتر اسمهم ركعتين سنة الوتر عمرك سمعت عن الركعتين دول طب الحمد لله ادعي لي بقى في ركعتين كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي الوتر يصلي ركعتين اسمهم ركعتين سنة الوتر فقدامك ركعتين زوجتك وولادك وتصلوا ركعتين بربعين بنص جزء أربعة أرباع بجزء بأي حاجة بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ركعتين صلي الرسول كان بيصليهم قاعد بإذا زلزلت ركعتين دول في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها عمر بن الخطاب لما شاف الناس مالين المسجد قال نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل صلاة آخر الليل لو ما صليتش الوتر انا بنصحك تصلي الوتر مع الامام في المسجد اوعى تسيب الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله خليك مع الامام لحد ما يخلص كمل معاه لحد ما يخلص لحد الوتر وبعد الوتر صلي ركعتين لكن لو في يوم ما صليتش الوتر زود صلي على قد ما تقدر 20 ركعه 30 ركعه 40 ركعه 50 ركعه 100 ركعه صلي صلي لا حرج على فضل الله قول لي النبي ما كانش بيتزود ايوه صحيح خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعه في رمضان ولا غير رمضان هو ده بس كان بيصلي الركعه بايه بست اجزاء بخمس اجزاء لكن لو الركعات خفيفه تطول وسيدنا عمر صلاها 20 وغيره الشاهد ان العلماء كلهم بلا استثناء مش مختلفين في انه يجوز الزياده على 11 ركعه فينبغي ان تنتبه الى هذا الا الشيخ الالباني وهذه ليست قضيه اللي في البحث الان الشاهد ايه صلينا ركعتين التهجد وننام ساعتين ثلاثة أربعة بالكتير ونقوم للسحور إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كان يقول قوموا إلى الطعام المبارك طعام في بركة السحور يقول لك أنا هاكل قبل ما أنام بقى عشان أنام وخلاص لا ما تدخلش قبل ما تنام لازم تقوم تتسحر قبل أذان الفجر بنص ساعة لازم تأخير السحور هو السنة والبركة ما تضيعش بركة البيت ما تضيعش بركة الرزق ما تضيعش بركة اليوم والوقت ده وانت بتتسحر وبتدعي وتقول الحمد لله وقت كله بركة بتتسحر وتخرج بعد السحور للمسجد لصلاة الفجر ويبقى كده خلص يوم رمضاني من غير ذنوب ومعاصي خلص يوم رمضاني كله طاعات وبركات البرنامج بسرعة بقى ليوم من رمضان التبكير إلى صلاة الصبح وصلاة المرأة في بيتها أفضل حكم الشرع صلاة ركعتين تحية المسجد ولزوم الاستغفار حتى يؤذن المؤذن أذن المؤذن لصلاة الصبح صلي ركعتين السنة تلاوة جزء من القرآن بين الأذان والإقامة إن استطعت المكث في المسجد بعد الصلاة وقراءة أذكار الصباح وجزء آخر من القرآن مع عدم التحدث إلى أحد وعدم الالتفات الكلمات الخمس المشارطة المراقبة المجاهدة المحاسبة المعاقبة صلاة ركعتين الضحى ثم الخروج إلى المسجد السعي في طلب الرزق الكليات المدارس العمل العودة إلى البيت نوم ساعتين إذا كان في وقت آه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك عند العودة إلى البيت لابد تواظب على الصلوات الخمس خمسة من خمسة في جماعة في الصف الأول خلف الإمام قبل المغرب بساعة أذكار المساء جزء قرآن مهم جدا والدعاء الإفطار على ثلاث تمرات وشربة ماء والتبكير إلى المسجد حاول تفطر واحد اثنين ثلاثة عشان تصوم اليوم بثلاث أيام تأمين على صيامك صلي ركعتين تحية المسجد صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء صلي المغرب في جماعة ارجع افطر ما تملاش بطنك عشان تعرف تقف في التراويح بكر الى صلاة العشاء عشان تقف في الصف الاول اختر امام تظن انه يخشى الله عد الى بيتك مسرعا واعمل حلقة قرآن في البيت اقرأ جزء ولا جزئين نام لحد قبل اذان الفجر بساعة قوم اتوضى وصلي الركعتين باهلك او لوحدك تسحر واخرج للمسجد ده يوم رمضاني نصائح سريعة حافظ على أذكار الصباح والمساء دخول البيت والخروج من البيت دخول المسجد والخروج من المسجد دعاء الركوب دخول الخلاء والخروج من الخلاء دعاء دعاء الأكل والشرب قلل من الكلام وأكثر من ذكر الله قلل من الطعام وأكثر من الصدقة قلل من النوم وأكثر من تلاوة القرآن قلل من المواعيد والارتباطات وأكثر من المكس في بيتك وإكرام أهلك والقرب من أولادك قلل الخروج من المنزل قلل الخروج من المنزل وأكثر المكس في المسجد غض البصر حسن الخلق الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم حسن الخلق لو حتى حد أذاك لا ترد السيئة حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والرياء والبهتان واللغو والرفث والفضول المحافظة على السنن القبلية والبعدية للصلوات المحافظة على السواك دوام الصدقة وكثرتها في هذا الشهر إطعام المساكين آه ده كان لسه في ورقة قدر الله ما شاء فعل الوقت خلص وكنا عايزين نتكلم على الناس اللي بتروح لموائد الرحمن اللقمة اللي انت بتاكلها دي جاية منين اكل الحلال الصدقات غسالة ذنوب الناس ما تاكلش غير لقمة حلال لقمة طيبة من عرقك وكدك على قد ما تقدر المسكين والضعيف والفقير والمحتاج لا حرج وكلنا بنقول ادفع لكن التهافت على هنا وهناك وانت مش عارف الفلوس دي جايه منين دي مشكله عايزين في دخلة رمضان بر الوالدين لازم ابوك وامك يبقوا راضيين عنك لازم واللي ظلموني وليكن اذوني وليكن بيفضلوا اخواتي عليا وليكن م- مش مشكله خالص شيل نعالهم على دماغك وبوس رجليهم ليل ونهار ابوك وامك صله الرحم المشاكل احنا عارفين ان الاعمال بتعرض كل يوم خميس وربنا يدع المتشاحنين حتى يصطلحا صيامك هيتركن تلاوتك للقرآن هتتركن خلص مشاكلك معك فرصة يوم واحد تخلص جميع مشاكلك زكاة ذهب المرأة المرأة يجب على المرأة الزكاة في الذهب رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تلبس سوارين من ذهب فقال هل تؤدين زكاة هذا قالت لا قال أتحبين أن تبدلي بهما سواران من نار يوم القيامة واللي الذهب ده للزينة مش فلوس مشالة تجب الزكاة في ذهب الزينة آه كان في حاجات كتير نأجلها بقى وكل سنة وانتم طيبين أنا بحبكم في الله خلي بالك من الإخلاص وتجريد النية وتحقيقها علو الهمة والمنافسة في الخيرات ختمة القرآن أكثر من مرة في رمضان محافظة على الذكر عدم مشاهدة التلفاز ايه في التلفزيون الغيه الشهر ده قرب من ربنا الدعاء بظهر الغيب لجميع المسلمين التعاون على البر والتقوى إعانة المسلمين على الطاعات الكف عن المعاصي تماما يا باغي الشر أقصر وقف ذنوب ومعاصي بطل ذنوب ومعاصي اتحجبي اتحجبي صلي بطل سجاير بطل تدخين بطل سماع اغاني ربنا يتوب عليك بطل سماع مزيكا وانت بطل معاكسات بطل مكالمات بطل تليفونات بطل رسايل بطل نت ربنا يتوب عليك كفايه ذنوب عايزين ربنا يعتق رقبتنا بقى من النار اللهم يا ارحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد يا الله الله يا الله اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أدخل رمضان على قلوبنا بالإيمان والاطمئنان والسلامة واليقين اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل أعمالنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب ارض عنا يا رب ارض عنا يا رب ارض عنا يا رب ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين اللهم أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا امكر لنا ولا تمكر بنا أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك منيبين لك مخبتين لك أوابين لك توابين لك محبين لك مخلصين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين أحبكم في الله كل سنة وانتم طيبين أشوفكم بقى بعد رمضان على خير اللهم أكرم المعتمرين والمعتكفين والصائمين ربنا يكرمنا بالعمرة ويتقبل منا ومنكم ادعوا لي ووعد ان انا ادعي لكم اسال الله ان يتقبل مني ومنكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته